ميت القلب كذب على الذئب كذب دمع من الأوهام دمع من الأوهام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مع يوسف الأحلام يوسف الأحلام لأني بحلم إن كل شاب يكون في عفة سيدنا يوسف يوسف الأحلام لأني بحلم إن الأمة كلها تكون في عفو سيدنا يوسف يوسف الأحلام لأني بتمنى إن ربنا يمكن للأمة زي ما مكن لسيدنا يوسف عليه السلام تعالوا في اليوم السابع ومع الحلقة السابعة نكمل قصة يوسف عليه السلام وقفنا امبارح عند قول إخوة يوسف إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين وقلنا امبارح يا جماعه هل كان اخوه يوسف كان عندهم حق؟ يعني هل فعلا كان سيدنا يعقوب عليه السلام كان بيفضل سيدنا يوسف عليهم وكان بيحبه اكتر منهم؟ حقيقه يعني لما اتناقشنا في الموضوع ده امبارح قلنا طبعا حاشا لله ان سيدنا يوسف لا يعدل بين اولاده، وانما المحبه شيء قلبي لا يملكه انسان. قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فالانسان لا يملك يعني انت لو ليك خمس اولاد يعني والناس اللي قاعدين قدامي والاباء والامهات فاهمين كلامي كويس لو عندك خمس اولاد وبنات اكيد في حد فيهم هو ده قره العين بيبقى غالي عندك جدا وطبعا كلهم غاليين لكن في واحد اغلى واحد فيهم هل تستطيع ان انت تملك عواطفك تجاه ال- ال- الطفل ده او الولد ده طبعا لا يمكن لكن يعني المطلوب منك ان انت في المعامله تكون عادل جدا بين الاولاد انما المحبه ده ميل قلبي لا يستطيع انسان ان يملكه ابدا ولا ان يتحكم فيه فسيدنا يعقوب عليه السلام ده كان ابنه الصغير وكان جميل جدا وكان ذكي جدا ولماح جدا وإن- وسيدنا يعقوب كان بيشعر فيه ان ده هيكون ليه مكانه عظيمه جدا وكان حاسس بيه من زمان فشيء طبيعي ان يكون ليه زياده في المحبه واحنا قلنا المراه لما سئلت اي اولادك احب اليك فقالت الصغير حتى يكبر والمريض حتى يشفى والمسافر حتى حتى يرجع يبقى المشكله مش عند سيدنا يعقوب عليه السلام المشكله عند اخوه يوسف عليه السلام هم المشكله عندهم هم ان هم كانوا بيحسدوه وبيغيروا منه وبيحقدوا عليه وبالبلدي كده كانوا بيتلككوا له نفسهم يلاقوا اي حاجه كده حاجه على- عليها شماعه الحقد والحسد ي- يجدوا مبرر ان هم يحسدوه ويحقدوا عليه فقالوا بس هو ما فيش غير الحته دي ابوه بيحبوه اكتر مننا واخد بالك فعشان كده احنا بنحسده ومتضايقين منه وبنحقد عليه وبالتالي على طول هيخشوا بعدها على طول ايه اقتلوا يوسف اول حاجه يفكروا فيها ولا حول ولا قوه الا بالله طب السؤال اللي عايزين نساله هل يلام الانسان على محبه بعض اولاده اكثر من بعض اولاده يعني هل يلام الانسان ويؤاخذ امام الله يوم القيامه من انك كنت بتحب ابنك فلان اكثر من اولادك ال- ال- التانيين الحقيقة لا لا يلام لأن المحبة بيد الله سبحانه وتعالى لما ربنا بيحب إنسان بيحب فيه ملائكته الملائكة وبيحب فيه الناس قال آه، صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي على ملائكة السماء يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فتحب الملائكة ثم يوضع له القبول في الأرض جميل جدا جدا إن احنا نفهم المعنى ده ونفقه ال- المعنى الجميل ده حاجة تانية المولى عز وجل ماذا قال عن س- عن موسى عليه السلام قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمنا خديجة قال إني قد رزقت حبها إني ق- فاعتبر أن حب الخديجة كان رزق ربنا ساقه إليه صلى الله عليه وآله وسلم وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص انه لما ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى سريه ذات السلاسل فلما رجع طبعا كان كان قد غنم وفاز و و- فقال بقى اكيد ان شاء الله لما اسال النبي مين احب الناس اليك اكيد هيقول لي انت فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله من احب الناس اليك قال عائشه لا مش قصدي على النساء انا قصدي يعني على الرجال قال فمن الرجال قال ابوها قال مش مشكله طب شوف مين تاني قل- قلت ثم من قال عمر آه، طب يمكن انا اكون الثالث اكيد مش مشكله آه، قلت ثم من قال عثمان فقلت ثم من قال عليه قال قال خلاص بقى ما نكملش السؤال اعتبر نفس الخامس يعني وعديها يعني المهم الشاهد في الموضوع ان المحبه شيء في القلب لا يملكه انسان لكن المطلوب من الانسان انه يعدل بين اولاده انه ما يجيش بقى عشان هو بيحب الابن الفلاني دوت ومحبته زايد عن الاولاد التانيين انه يجي هو يعطيه ويحرم اولاده التانيين لا المطلوب مننا ان احنا نعدل لكن يجوز ان الانسان ان هو تكون محبته زايده للولد المطيع اللي بيطيع ربنا اللي بياخد مصروفه ويشتري بيه آه، كتب دين آه، بيشتري بيه م- مصاحف ويوزعها على الناس اللي بيعمل خير انه ما- يعني آه، جايز انه يحبه اكتر من ولد مثلا اللي ما بيسمعش كلامه واللي بيدخن واللي ما بيصليش واللي ما بيعبدش ربنا يجوز طبعا ان انت تحب دوت اكتر من ده حتى لو ما كانش فيه ميل قلبي يجوز ان انت تفضل ده على ده لكن العدل هي المشكله احنا بنتكلم في مساله العدل في حديث رواه البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير قال اعطاني ابي عطيه فقالت عمرة بنت رواحة اللي هي أم النعمان بن بشير قالت والله لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله لقد أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك عليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت كل أولادك مثل هذا قال لا قال فإني لا أشهد على جور أنا ما أشهدش على ظلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم يبقى نخرج من الحتة ديت بحاجة جميلة جدا يا جماعة إن يجوز ان انت تحب ولد من اولادك او بنت من بناتك اكتر من اولادك التانيين لكن اوعى يكون دوت على حساب حاجه من الاثنين اوعى تظهر المحبه ديت بشكل يخلي اولادك يحقدوا عليك ويحقدوا على الاخ دوت او البنت ديت الحاجه الثانيه احرص على ان انت تكون عادل بين اولادك وان انت ما تظلمش حد على حساب حد علشان خاطر ان انت بتحب دوت اكتر من ده تعالوا نخش على الآية اللي بعدها هم قالوا آه، لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين بعدها على طول وبلا انتظار اقتلوا يوسف يا الله ايه الجرأة دي ب ب بكل بساطة كده اقتلوا يوسف وكأن القتل ده حاجة بسيطة جدا يعني كأنه مثلا يعني ب ب بنهزر ولا آه، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا بس خد بالك من حاجة هم برضو على قد كده جواهم برضو حتة خير بسيطة يعني ازاي اصل دايما الانسان الشراني شره متصاعد والانسان اللي يعني ما هوش شر محض شره آه، في تنازل كان ممكن يقولوا ايه اطرحوه ارضا لا لا لا اطرحوه ايه اقتلوه كان ممكن يبقى الشر ايه متصاعد لكن هم شرهم كان في تنازل يعني كان نازل كده واخد بالك قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا ليه قالوا ايه يخلو لكم وجه ابيكم مش هو دوت اللي اللي على الحجر مش هو ده اللي محبوب قوي مش هو دوت اللي ابوه متوصي بيه قوي يعني وبيحاول يعني يظهر محبته ليه اكتر من اللازم مش هو ده مش هو ده طيب خلاص لما يتقتل او نبعده عنه يخلو لنا وجه الاب يحبنا احنا بقى ويدللنا احنا ويدلعنا احنا وتكون محبته واضحه جدا بالنسبه لنا وبالتالي نبقى خلصنا من اللي كان بيشاركنا في محبه ابينا طب والمعصيه اللي عملناها قال مش مشكله ما احنا هنتوب بعدها وتكونوا من بعده قوما صالحين فاستحضروا نيه التوبه بعد الذنب ينفع الكلام ده طبعا لا يعني ما ينفعش اقول ايه انا هشرب مخدرات وهتوب بعد خمس سنين ممكن تموت قبل الخمس سنين انا همشي مع بنات وهتوب لما اتجوز ممكن تموت قبل ما تتجوز انا يعني يعني مش هغض بصري وان شاء الله اول ما اتجوز والله العظيم لازم اغض بصري آه، انا هفضل متبرجه لحد ما يجيلي ابن الحلال طب اختي ربنا يبارك فيك انت عارفه ان الرجاله دلوقتي شحين في السوق ومفيش جواز دلوقتي هتفضلي قاعده كده متبرجه لحد ما يجي ابن الحلال اه طب لو ما جاش ابن الحلال هفضل قاعده كده ينفع ان واحد يستحضر الذنب والتوبه بعد الذنب لا طبعا ده كده في استهزاء استهزاء بدين الله واستخفاف بشرع الله سبحانه وتعالى لأن ربنا أمرنا بالتوبة فاجي أنا أعزم على الذنب وأقول إيه وهتوب بعد الذنب طب ما بلاش الذنب ما تخلينا كده بلاش الذنب و- و- وخلينا كويسين عشان ربنا يكرمنا ومحدش عارف وموت الفجأة من علامات الساعة من علامات الساعة الصغرى إن بين يدي الساعة موت الفجأة فممكن إنسان يموت قبل ما يتوب صح ولا لا؟ طب افرض أنت مت وأنت على الذنب وياما ناس كتير جدا يا جماعة شاب سافر إلى بانكوك و- ورايح إلى بانكوك عايز يعصي ربنا سبحانه وتعالى وكان منتظر امرأة بغية عياذا بالله فغابت عنه ساعة بقى واقف عمال بيفرك وتعبان ومتضايق والله بمجرد أن وصلت حتى خر لها ساجدا وكانت السجدة الأولى والأخيرة في حياته مات وهو ساجد لهذه المرأة يقول صاحبه فلما عاد إلى ب- إلى بلاده بلد من بلاد العربية بعد ما عاد البلاد بيفتحوا ال- ال- الخشبة ال- ال- الخشبة اللي هو كان محطوط فيها فوجدوا وجهه قد انقلب إلى سواد شديد نعوذ بالله من سوء الخاتمة ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين خدت بالك فما ينفعش ان انت تستحضر الذنب والتوبه بعد الذنب لا خليك انت على التوبه وحاول على قد ما تقدر يعني ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره يعني اخويا وحبيبي بشريات الدنيا كلها للانسان المستقيم الإنسان فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ده أمر للنبي عليه السلام وكل من اتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبقى اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا ليه؟ هو كل ما في الأمر عايزين نفوز بمحبة الأب طب ما تفوز بمحبة الأب من خلال أعمالك وأخلاقك ومعاملاتك وبرك بابوك وامك واحسانك لاخواتك اخويا وحبيبي ممكن الموضوع دوت هو الموضوع مش موضوع سيدنا يوسف ده موضوعنا احنا احنا ممكن نكون عايشين المأساة ديت ممكن يكون ابنك انت بتحبه قوي واخواته حسوا بالموضوع ده وابتدوا يغيروا ويحسدوا ويحقدوا انت تحاول تصلح ما بينهم باسلوبك الجميل خد هدايا واديها ل- لاخواته وقول لهم اخوكم اللي جابها له و- و- ويجوز الكذب في الاصلاح بين المتخاصمين اخوك اللي جاب لكم الهدايا دي واتفق معاه ايه المشكله حاول تحنن قلب اخواته حاول تجمعهم حاول ب- بقدر الامكان ان انت ما تقولش حاجه ليهم تغر صدورهم على اخوهم حاول بقدر الامكان تقلب بين قلوب الاخوه دولت علشان دول في النهايه دول ولادك خدت بالك المساله عامله ازاي شوف الامر والحقد والحسد وصل اخوه يوسف لايه اقتلوا يوسف اخوهم حبيبهم من اب واحد اه ام مختلفه لكن ابوهم واحد وابوهم نبي مش اي واحد ده نبي كريم يعقوب عليه السلام وفي النهايه اولاد يقولوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين شوف ال- اللفته العجيبه هم اخوه يوسف دول مين دولت اللي فيما بعد كان من نسلهم اليهود خدت بالك ال- المسألة عاملة ازاي؟ اللي من نسلهم كان اليهود، طب تعال نشوف بعض الصفات كده اللي أنت لمحتها في الآية ديت هتجد كتير منها موجودة اليومين دول في يهود اليوم. اللي هي إيه؟ أول حاجة الشعور بالاضطهاد الشديد. واخد بالك؟ لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إحنا مضطهدين. إحنا عايشين في البيت ده مضطهدين ما حدش حاسس بينا. هو بيحب يوسف وبيحب بنيامين وما يحبناش إحنا. وهم دلوقتي بيقولوا إيه؟ احنا مظلومين احنا احنا مضطهدين في العالم ده كله احنا مش لاقيين دوله نعيش فيها احنا احنا وال- انت عارفين طبعا الدندنه اللي بيدندنها اليهود عليهم لعائن الله المتتابعه تاني حاجه الحقد والحسد الشديد اللي وصلهم لكلمه اقتلوا يوسف لو عايز تقيس مدى حط ترمومتر كده عشان تقيس الحقد والحسد اللي كان في قلب اخوه يوسف من ناحيه يوسف عليه السلام اعرفه من خلال كلمه اقتلوا يوسف في حد ممكن يوصله الحقد والحسد لكلمه اقتله الا اذا كان الحقد والحسد وصل اعلى درجه هو فعلا كان وصل اعلى درجه الحاجه الثالثه الجراه على القتل اتفرج على اليهود في هذا الزمان كيف كانت جرأتهم على قتل المسلمين في فلسطين وفي كل مكان اتفرج وارجع لشوف مذابح المذابح التي أق- اتعملت في فلسطين يعني منذ سنة 48 لحد يومنا هذا شوف مذابح قد ايه آه، حصلت في فلسطين ربنا يا رب يحفظ اخواننا في فلسطين يا رب العالمين رقم أربعة سوء الأدب مع الوالد مع والدهم شوف ال- ال- شوف لما قالوا ان ابانا لفي ضلال مبين حتى وان كان قصدهم ان هو في خطا بين بان هو يفضل اتنين على عشرة فبرضه عيب ان يتقال للاب وان كان وان كان اب عادي فما ظنك باب نبي نبي ويتقال له ان ان ابانا لفي ضلال مبين خامس حاجه الكذب ولي الحقائق وعدم الوضوح أربعين سنة هيكذبوا على أبوهم وهم عارفين يوسف ان هم رموه في جا- في غيابه الجب و- وان هم باعوه بثمن بخس ورغم ذلك هم بيقولوا لابوهم انه ايه؟ اكله الذئب وفضلوا مصرين على انه اكله الذئب اكله الذئب 40 سنه 40 سنه يا يا قلبكم 40 سنه لحد ما ابوهم اتعمى من الحزن على يوسف وهم شايفين الاب بيتقطع قدامهم بيتالم وبيعتصر الما على ابنه يوسف وعلى بنيامين فيما بعد ورغم ذلك ولا اتحركوا عرفتوا ليه سيدنا يعقوب كان بيقول ليوسف عليه السلام لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا عارفهم وخابزهم وعاجنهم وعارف كل حاجة عنهم وفاهم صفاتهم عشان كده خ- خاف على يوسف وحذره أن يقصص هذه الرؤية على إخوته عرفت ايه السبب؟ كان هو ده السبب اقتلوا يوسف طب هي جت على طول يعني هو يعني هو ايه لا يوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين هي جت بعدها على طول اقتلوا يوسف لا طبعا الحقد ابتدى يزيد شويه بشويه حاولوا يشوفوا اي طريقه يبحثوا يمين شمال طب ما فيهوش اي حل طب نحاول نكرهبوا فيه طب نحاول نحاول مش لاقيين اي حل خلاص ما فيش حل كل الطرق اتسدت قدامهم يعني من وجهه نظرهم كل الطرق خلاص سدت خلاص ما فيش غير حل واحد اقتلوا يوسف ولا اقول لك او اطرحوه ارضا خد بالك يعني ده يعني شوف ال- الحنيه بتاعت ال- سبحان الملك لما سابوا نفسهم للغل والحسد يكبر ويكبر جوه انفسهم وصلوا لحته اقتلوا يوسف اللي عايز أخ... الدرس اللي عايزين ناخده يا جماعه من من الحته ديت ان المعاصي المعاصي لو سبناها تكبر جوه قلوبنا هتجيب لنا مصايب بيبقى شاب في يوم من الايام كان عفيف جدا ولو سالته انت ممكن في يوم من الايام تمشي مع بنات يقول لك انا ده ده انا بتكسف من ظلي معقوله انا امشي مع بنات استغفر الله وتلاقيه بعد خمس سنين بيفعل الفاحشه وايه اللي حصل اللي حصل ان هو ماشي بص على واحده فعجبته فما غضش بصره فراح باصص على الثانيه والثالثه ال- كل مره بقت الصوره بت- ايه بتطبع copy في قلبه واخد بالك اه يعني يعني تعرض الفتن على القلوب ايه كعرض الحصير عودا عودا فكل ايه فتنه بيشربها القلب بتنكت فيه إيه؟ نكته ايه نكته سوداء حتى يصبح القلب ايه كالكوز مجخيا الكوز المقلوب لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا عياذا بالله خلاص لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا فالايه ف- ف- فشرب الفتنه بعدها ابتدى ي- يتفرج على افلام ومسلسلات شويتين ابتدى يدور على ال- القنوات بتاعت الكليبات الاغاني العريانه شويتين ابتدى يدور على قنوات اباحيه شويتين عايز ي- يفرغ طاقته في الحرام شويتين شويتين الى ان وصل الى الفواحش هذا الشخص كان لا يمكن ولا يخطر على قلبه ابدا انه في يوم من الايام يحط ايده في ايد بنت لكن شوف وصل فين آه، ولا تتبعوا خطوات الشيطان شاب عمره في- يقول لك انا ما طقش حتى ريحه الدخان اعوذ بالله دي ريحته فظيعه وتجده بعد ثلاث اربع سنين بيشم هيروين وصل لها ازاي صحبه السوق صحبه السوق قعد مع صاحب فقال له اتفضل قال له ما بشربش قال له اه ما انت اصل انت لسه عيل صغير قال له لا انا مش عيل صغير انا كبير قال له لو كبرت اشربها آه، طب جرب كح مرتين قال له ما- معلش في الاول بس شويتين ابتدى يشرب آه، خلاص استمر السيجاره بعدها الشيشه بعدها مش عارف ايه حته حشيش مش عارف ايه لحد ما وصل في النهايه بقى يشم هيروين لو سالت الشاب ده من كام سنه ممكن تشم هيروين اعوذ بالله ده انا ما طقش ريحة- اشم ريحه السجاير بنت كانت تمشي تتكسف من ضلها تمشي رجليها تتكعبل في الشارع مش عارفه تمشي لو حست ان في حد بص لها يمكن تلزق في الحيطه ومره واحده تلاقيها في شبكه بغاء يا نهار ابيض طب ازاي يا جماعه واحده واحده ولا تتبعوا خطوات الشيطان زميلها في الكليه زي ما بيقولوا يعني مره من المرات طلب آه، كراسه المحاضرات ولا كشكول المحاضرات اديته له مرتين قال لها كلمه حلوه ابتدت تتاثر مره تانية طب ممكن نشرب شاي مع بعض ده انا زي اخوكي آه، شرب معاه الشاي ابتدى يكلمها تكلمه ابتدى يدغدغ عواطفها بالكلمات الجميله لحد ما البنت خلاص استسلمت ما بقتش مصدقه نفسها ابتدت تخرج تتكلم و- لحد ما وصل الى انها في النهايه اصبحت في شبكه بغاء ولا تتبعوا خطوات الشيطان ده اللي حصل لاخوه يوسف عشان كده انا بقول انا مش بحكي قصه يا جماعه انا عايز نعيش مع الموضوع واقع حياتنا ان احنا نقول يا جماعه قصه يوسف عليه السلام ده واقع للامه عايزين نستخرج منه العبر والعظات ونتعلم وندرس ونفهم علشان نقول خدوا بالكم الحته دي اعملوها لان دي حته جميله بر الوالدين آه، احسان آه، عفو آه، إحس- آه، آه، مسامحه والحته ديت اوعوا منها اوعوا منها عقوق والدين قطيعة أرحام آه، قتل أذى حقد حسد ابعد ابعد الله يبارك لك ابعد ما تضيعش دينك ابعد ما تضيعش دينك ربنا يحفظك فأي معصية ما بتجيش مرة واحدة ولو حد بيعصى ربنا وظهرت معصيته قدام الناس فاعلم ان مش هي دي المعصيه الوحيده اللي هو واقع فيها أحد السلف يقول إذا رأيت الرجل يعصي الله عز وجل فاعلم أن لتلك المعصية إيه معاصي أخرى يعني إخوانا لسه في معاصي تانية بس هو بيخبيها فاهم إزاي؟ ولز- وربنا بيستر ربنا ستير سبحانه وتعالى بيستر على العبد لو اتفضح إنسان في معصية اعلم إن هو ربنا ستر عليه عشرات المرات لكنه إيه؟ أبى أن يستتر بستر الله سيدنا عمر بن الخطاب لما لما لما لقى واحد مره بيسرق ف- فاتمسك فقال له دي اول مره قال كذبت ان الله يستر على العبد مره ومرات ومرات ومرات فيعلم انها ليست اول سرقه اول لسه مش ممكن تكون اول سرقه ما دام اتظبط مش اول سرقه اكيد سرق كتير لكن ربنا اللي ستره سبحان الله ولذلك دي بتفكرنا بقصه عجيبه جدا جدا قصه برصيصه العابد برصيصه ده كان رجل من بني اسرائيل قاعد يعبد ربنا في صومعته كده عباده بقى ليل ونهار وصيام وقيام وقراءه و وذكر الله سبحانه وتعالى وبعدين في يوم من الايام ثلاث اخوه شباب رايحين يجاهدوا في سبيل الله بني اسرائيل وعندهم اخت هيسيبوها لمين؟ قالوا ملهاش ما فيش امان بني اسرائيل دول حاجه يعني بشعه يعني طب نعمل ايه؟ قالوا نسيبها عند برصيس العابد ده راجل عابد يعني مش ممكن هيبص لاختنا يعني فراحوا ودوا ايه برصيس ودوا الاخت ايه عند برصيس قالوا له تخلي اختنا بس قال لهم لا لا يمكن آه، بنت تقعد معايا ده بي- قالوا له مش هتقعد معاك احنا هنبني لها صومعه جنب صومعتك هتقعد فيها بس انت الله يبارك فيك ادي فلوسها وادي مصاريفها بس يعني ايه آه، زي ما بتحضر نفسك اكل حضر لها اكل معاك وحطه على باب الغرفه بتاعتها وكده ويعني وخد بالك منها لحد يتعرض لها ولا حاجه ومش اكتر من كده قال لهم يمكن كده مش مشكله ولا تتبعوا خطوات الشيطان فعلا في الاول يا جماعه ابتدى يحضر الاكل ويروح يؤديه ويحطه ويخبط ويمشي قبل ما هي تفتح يجي الشيطان يوسوس له بقى طب ليه كده مش خليك كده اتيكيت و... و- و gentle كده وتخليك large او او 3 X large يعني بدل ما ما انت يعني مقفل الدنيا كده خبط عليها و- ومساء الخير يا فندم زي حضرتك الاكل اهوت وميرسي و good bye و how are you نحمدوه يعني كلمتين حلوين افتح نفس البنت يعني وبعدين دي غريبه واخواتها مشوا وقاعده لوحدها مسكينه بالفعل ابتدى يخبط عليها ويسلم عليها وبعدين فجأة بيبص في وشها فلقاها من أجمل النساء فتن بها وبعدين استغفر ربنا وبعت جه الشيطان قال له، طب يعني انت راجل مؤمن وعابد و- هو في حد زيك انت برصيص ده انت ده انت ده انت لو 100 امرأة جميلة ملكة جمال انت لا لا يمكن تتحرك في الشعر ده انت راجل يعني عابد يعني ايه المشكله؟ خش اقعد كل معاها يا اخي ولو مره كده من باب يعني الذوق والاتيكيت يعني وكده دخل قعد كل معاها مرة في الثانية في الثالثة فتن بها ووقع في الفاحشة فعل بها الفاحشة فحملت المرأة حملت البنت لما حملت ايه اللي يحصل جاله الشيطان قال له طب دلوقتي هتعمل ايه هتتفضح اخواتها هيجوا من من الجهات في سبيل رايحين يجاهدوا في سبيل الله اول ما هيرجعوا هيقول لك فين اختنا؟ هتقول لهم ايه بقى؟ هتقول لهم بقى انا انا بقى يعني برصيص العابد انا زنيت باختكم و- وهي حامل دلوقتي هيقتلوك وغير كده بقى سمعتك بقى يعني شوف بقى ال- والجرايد بقى هتستلمك بقى والدنيا وفضايح الدنيا كلها طب اعمل إيه؟ قال له اقتلها طب واللي بطنها واللي بطنها كمان مفيش مشكله يلا سمع كلامهم سمع كلام الشيطان آه، الشيطان عمال يوسوس له قال له اقتلها واعمل- قال له خلاص راح قتلها وراح دفنها وانتهت المشكله على كده لا ما انتهتش رجعوا التلاته من الجهاد وجم لبرصيصه ايه اخبارك يا برصيصه عامل ايه ومش عارف ايه الحمد لله على سلامتكم ومش عارف ايه فين اختنا قعد يبكي كده ومتاثر وقدر الله مش فعل اختكم ماتت وانا دفنتها وكان جالها مرض و... فبكى الاخوه الثلاثه ومشوا قالوا يعني انا لله وانا راجعون خلاص مش راحوا البيت جالهم الشيطان في منامهم هم الثلاثه ومناسبة الرؤى يعني جالهم هم التلاتة في منام قال للأولاني الحق دختك حصل من برصيصة إن هو فعل بها الفاحشة وحصل كذا كذا كذا ودفنها في المكان الفلاني وتعالى أوريك وخده رأ- في المنام كده وراح موريه المكان وقال للتاني نفس الحكايه وراه نفس المكان والتالت نفس الحكايه التلاتة قاموا مفزوعين في ايه قال له انا شفت آه، رؤيه عجيبه والتاني قال له برضه نفس الحكايه والتالت في ايه قال له انا شفت كذا وانا نفس وهو نفس الكلام لقوا نفسهم هم التلاتة شافوا نفس الكلام راحوا هم التلاتة وراحوا بصوا لقوا طرف طوب اختهم كان طالع كده من ايه من من- من الحته اللي مدفونه فيها فحطوا وطلعوها لقوها فعلا مقتوله ولقوا في بطنها جنين ومشقوقه بطنها فراحوا واخدين برصيص العابد وراحوا صلبينه وراحوا حاطينه بقى كده على الصليب ودقين فيه ايده المسامير وفي رجليه المسامير تمام وراح مين بقى اللي جاي له جاله جاله الشيطان جاله الشيطان وهو بقى خلاص كده على استعداد خلاص هيقتلوه قال له محدش يقدر ينجيك من اللي انت فيه الا انا قال له ازاي قال له تسجد لي قال له اسجد لك ازاي قال له هو اللي عندي ده هتسجد لي خلاص آه، انا اجيك من كل اللي انت فيه ده مش هتسجد لي خلاص اه كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء يا الله يعني شوف تبرأ منه في اللحظه ديت شوف قد ايه يعني شوف ربنا بيقول ايه فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يعني سبحان الملك الراجل لما سجد للشيطان الشيطان راح تبرأ منه ومشي وصلبوه فمات بدل ما يموت يعني مرتكب كبيرة مات مشركا وكل ده كان بدايته ايه؟ كان بدايته بس حط لها الاكل وسلم عليها ولا تتبع خطوات الشيطان يا شباب لما ربنا حرم الزنا ما قالش ولا تزنوا ركز في الآية قال ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا اه ما تقربوش منه هنقرب له ازاي نظر الامرأة آه، شوف قد ايه آه، كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم وبعدين في نفس الايه وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ان ان المطالب يعني ان انت النظر ده بينزل على القلب والقلب يعطي اشاره على طول للفرج واخد بالك فالانسان يقع في الفاحشه بسبب ايه نظره نظره ايه دي البدايه هو ده المفتاح هو ده مفتاح الخطر عشان كده الحق نفسك الحق نفسك واوعى توقع نفسك في المصيبه الكبيره ديت ان انت عياذا بالله تطلق البصر على نساء يمين وشمال وهنا وهنا هيمرض القلب وهتنسى العلم ومش ربنا مش هيبارك لك لا في عيشه ولا في حياه ولا في مال ولا في اي حاجه احفظ بصرك النبي عليه السلام لما سئل عن نظره الفجاه قال والفجاءه قال اصرف بصرك اصرف بصرك الأولى لك وليست الآخرة لك فاحفظ نفسك من هذه الأشياء وحاول بقدر الإمكان لو عندك معصية بدايات معصية اقتلها في أولها عارف عاملة زي إيه يا حبيبي عاملة زي آه، واحد آه، كان في شجرة في الأرض بتاعته الشجرة دي هتضر عنده الأرض يعني شجرة خ- خبيثة هتضر الأرض فقال طيب أنا أقطعها بكرة طب ما تقطعها النهاردة لا أقطعها بكرة تاني يوم رايح فقال آه، طب طب خليها الشهر الجاي الشهر الجاي كانت الشجرة جذورها امتدت في الأرض وكبرت وتوغلت وهو هيبتدي جسمه يضعف لأنه بيكبر في السن طب أسيبها للسنة الجاية كل لما يسيب الشجرة كل لما جذورها تكبر وتقوى وكل لما هو يكبر ويضعف لحد ما تصبح خلاص متمكنة من التربة حله الوحيد ايه انه يقطع الشجره من على الوش بس الجذور تحت هو ده اللي حصل مع ناس كتيره انه لما حب يقطع جذور فتنه النساء من قلبه بدل ما يقطعها من اولها سابها لحد ما تشعبت وملكت قلبه كله فلما جه يقطعها قطعها من على الوش لكن الفتنه ما زالت موجوده في اي وقت بتطلع الصور اللي شافها وبتطلع الاشياء القبيحه اللي عاشها ويبتدي يعيش الفتنه مره تانية عشان كده يقول لك فلان تاب ورجع تاني وتاب مره تانية ورجع تاني بسبب انه ما قتلش الفتنه من اولها اخويا وحبيبي حافظ على نفسك وحافظ على دينك وحافظ على على على حياتك وعيش حياتك بما يرضي الله اخر سؤال النهارده نختم بيه الحلقه هل الغايه تبرر الوسيله يعني اخوه يوسف كانوا عايزين يقتلوه عشان بس ابوهم بيحبهم طب ما ابوهم يحبهم دي مش مش مش غايه جميله اه بس الوسيله قبيحه إنه هيقتلوا يوسف هل الغايه تبرر الوسيله العلماء انقسموا الاثنين بعضهم قال ايوه الغايه تبرر الوسيله وبعضهم قال لا الغايه لا تبرر الوسيله الا في احوال معينه زي ايه اللي قالوا ليس في كل الأحوال الغاية تبرر الوسيلة فالذين قالوا الغاية تبرر الوسيلة اللي قالوا في الأول الغاية تبرر الوسيلة استدلوا بأن النبي عليه السلام رخص في الكذب للإصلاح بين المتخاصمين ورخص في أكل الميتة وشرب الخمر عند الاضطرار عند الاضطرار عند خوف الموت ومفيش أكل ولا شرب ولا أي حاجة كل أو اشرب لحد ما يكفي مش لحد ما تشبع بقى يعني بما يكفي عنك الضرر بس وانتهي واست- وبرضه استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن الاشرف لما قال آه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الاشرف كعب كعب بن الاشرف ده كان بيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسب في الدين و فقال من لكعب بن الاشرف فقال محمد بن مسلمه انا يا رسول الله واستاذن النبي صلى الله عليه وسلم في ان يقول بعض القول في النبي صلى الله عليه وسلم فاذن النبي له قالوا هنا الغايه تبرر الوسيله لكن اللي قالوا بقى الغايه لا تبرر الوسيله قالوا ايه قالوا قالوا لابد ان تكون الغايه صالحه وكذلك الوسيلة صالحة يعني ايه؟ يعني ما يجوز ان انا اسرق واتصدق يعني فاهم ازاي؟ ما يجوز ان انا اسرق عشان اتصدق ما يجوز ان انا اقتل عشان افرغ قلب امي وابويا عشان يحبوني زي ما حصل مع سيدنا مع سيدنا يوسف وقصه سيدنا يوسف الحقيقه هنرجع تاني ان شاء الله غدا لقصه سيدنا يوسف ونشوف اخوه يوسف عملوا ايه هم لحد الان بيخططوا ويدبروا وبيعملوا المؤامره وقرروا يقتلوه او يرموه في مكان بعيد هيعملوا ايه يا ترى هنعرف بكره ان شاء الله جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
رب العزة عبدي مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك أنت رب العالمين قال مرض عبدي فلان فلم تعده أما إنك لو عدته لوجدتني عنده إذا كان هذا بالنسبة لمجرد زيارة المريض ما بالك بمن يبذل هذا العلاج بالمجان وأحب أن أنبه القائمين على الدواء أن هناك أمراضا وقف الطب حيالها لا يحرك ساكنا لا علاج لها وهذا أمر خاطئ ولا يقره الإسلام الرسول عليه الصلاة والسلام قال تداووا فإن الله لم يخلق داء إلا خلق له دواء كل مرض قال عنه الطب أنه لا علاج له إلا المسكنات هذه نظرية خاطئة الصحيح أن له علاجا لكن لم تكتشفوا ولعل هذا المستشفى بعراقته وقوته العلمية يصل إلى هذا العلاج
ألقوه في الجب يا ظلمة القلب كذب على الذئب دمع من الأوهام دمع من الأوهام يا محنة هبي للسجن والكرب حفظ من الرب ربي تحلو به الآلام تحلو به الآلام بجمال قصته وبحسن طلعته وإباء عفته هو يوسف